السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام النهاردة الحلقة رقم 27 وطرقنا بالأمس يعقوب عليه السلام وهو بيقول والحقيقة اتأثرنا بيه جدا وهو بيقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا ترى أخويا وحبيبي بتشكو بثك وحزنك لمين وترى أختي الفاضلة بتشكي بثك وحزنك لمين اشتكوا ربنا سبحانه وتعالى والجأوا ربنا سبحانه وتعالى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله يعني قولوا كل اللي جواكم واحكوا كله ولذلك لما سبحان الله في العمرة اللي فاتت كان الناس بتسألني بتقول لي أدعى أقول إيه حوالين الكعب قلت له قول لي قول اللي في قلبك مش لازم تكون حافظ دعاء معين اللي في قلبك وأجمل حاجة الدعاء وهو طالع من القلب كان يعجبني قوي قوي لما امشي جنب حد من الناس البسطاء وهو عمال يقول يا رب يا رب افرج عليا يا رب اشفيني يا رب الكلام البسيط ده ما هوش حافظ احاديث معينه ولا ادعيه معينه لكن اللي جواه بيقوله اجمل حاجه ان الكلمه تطلع من القلب والدعاء يطلع من القلب واكيد هيوصل بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف ايه اللي حصل يا جماعه اللي حصل بكل بساطه ان يعقوب عليه السلام لما اولاده فاجئوه بان بنيامين كمان اصبح عبد رقيق عند عزيز مصر لانه اتظبط هناك وهو بيسرق طبعا هو ما سرقش هو يعني كانت حيله مدبره ما بين يوسف عليه السلام وبين اخيه بنيامين عشان يحجزه عنده ويخليه عنده في مصر يعقوب عليه السلام قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل بعدين بعدها فكر بعد ما تولى عنهم بقى وبيضت عينهم من الحزن فهو قديم بعدها فكر قال طب الله طب وليه نستسلم لليأس والحزن ده طب ما نخلي أبعت أولادي يبدأوا يدوروا على يوسف وعلى أخيه بنيامين بنيامين معروف هو فين لكن يبدأوا يدوروا على يوسف على أساس أن ربنا يكرمنا ويجتمع شمل الأسرة مرة تانية ونشوف إذا كان في طريقة أن احنا نجيب بيها بنيامين كمان يبقى يبدأوا يروحوا يدوروا من دلوقتي قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه خد بالك بقى ولا تيأسوا من روح الله والله الفرج قريب ليه لأن يعقوب عليه السلام قال لهم قبل كده إيه وأعلم من الله ما لا تعلم أنا عارف إن الفرج قريب وعندي يقين وثقة في الله عندك اليقين والثقة في الله دي يعني لما بتقع في أزمة لما بيحصل لك مشكلة بيبقى عندك يقين بتقول أنا ثقتي فيك يا رب إن شاء الله هتفرج عليا لما بتيجي يحصل لك حاجة لما بيجي لك أزمة معينة لما بيحصل لك أزمة مادية بيخلي عندك ثقة ويقين في الله أنا واثق يا رب إنك هتفرج عليا أنا عندي يقين إنك هتسد ديوني ما دام أنا عندي نية إن أسد الدين إن شاء الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عز وجل عنهم أخويا وحبيبي خلي عندك ثقة في الله خلي عندك حسن ظن بالله وربك حبيبك جل جلاله هو اللي قال أنا عند ظن عبدي بي في رواية إن ظن بي خيرا فله أنت اللي كسبان وإن ظن بي شرا فله أنت اللي خسران قال إيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إيه اللي حصل أخوي وحبيبي مفاجأة كبيرة جدا هتحصل مفاجأة تكاد تخلي الإنسان عقله يطيش إخوة يوسف للمرة الثالثة جهزوا الجمال ورايحين مرة ثالثة من فلسطين لمصر مشوار على بعد 8 ليالي بالإبل 8 أيام ليل ونهار ماشيين بالإبل لحد ما يوصلوا لمصر حد فيكم يستحمل ده ده انت تبقى رايح عمرة وراكب طيارة وساعتين الا ربع في الطيارة وبتوصل بتقول جسمي متكسر اروح استريح شوية في الفندق وبعدين انزل عمرة واخد بالك فما ظنك بقى 8 ايام بلياليهم على الابل في الصحراء وماشيين في الحر والبرد والتعب والريح والخط والاخطار اللي حواليهم دي كلها ورايحين للمرة الثالثة من فلسطين لمصر راح اخوة يوسف بس المرة دي كانت حالتهم صعبة قوي المرة دي يا جماعة هم يا دوب رجعوا وحطوا الأكل والشرب والحاجات لأهاليهم ليعقوب وللأسرة كلها العيلة كلها وما لحقوش يجمعوا بضاعة تانية عشان يروحوا يديها ليوسف عليه السلام مكان البضاعة والأكل اللي هياخدوه صح كده؟ فهدوب اللي قدروا ياخدوه ياخدوه شوية بضاعة تعبانة كده وشوية عملة يعني ضيعة فاهم ازاي وراحوا وراحوا في حالة من البؤس ومن التعب والمشقة والخوف والألم والحزن كل الأحاسيس ديت كانت متجمعة عند إخوة يوسف أول ما وصلوا إلى بلاد مصر عرف سيدنا يوسف لما وصلوا وهو كان واثق ان هم هيرجعوا مره تانية لان المره دي ده هم في الاول كانوا جايين عشان عايزين ياكلوا لا ده المره دي جايين عايزين ياكلوا وفي نفس الوقت اخوهم موجود معاه دلوقتي بقى عبد رقيق عند ايه عند يوسف عليه السلام فاول ما دخلوا دخلوا في حاله فيها من الذل والانكسار يعني شيء عجيب دخلوا راسهم في الارض وعينيهم في الارض وقلبهم مكسور ومن جوه مجروحين وابتدوا اخيرا يحسوا بالام ابوهم وابتدوا يحسوا قد ايه ان سيدنا يعقوب تعب وتعذب أربعين سنة بدأوا يشعروا بيه والدليل على كده ان هم نفسهم بقى صعبان عليهم أخيرا ان سيدنا يعقوب بيب- بيبكي يعملوا ايه فدخلوا وبكل ذل وانكسار يا جماعة فلما دخلوا عليه على يوسف يعني عليه السلام قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر خلاص يعني أصابنا وأهلنا قحط وجد ومجاعة و- وتعبنا وجئنا ببضاعة مزجاة بضاعة ملهاش قيمة كل ما نديها لتاجر يردها لنا وقال ابن عباس كانت عملة رديئة كل ما يدوها لتاجر يرجعها لهم قالوا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين اوعى عشان جبنا لك عملة رديئة او جبنا لك بضاعة كاسدة اوعى يعني تدينا الكيل ناقص لان محتاجين ناكل ومحتاجين نعيش فتصدق علينا ده احنا يعني شايفينك ان انت من المحسنين وشايفين ان انت انسان عندك دين وسمت الاحسان باين على وشك وبداوا يتكلموا بلغة المنكسر وفعلا الكسرة كانت وصلت قلوبهم وبداوا يحسوا باحاسيس اول مرة يحسوها الفرعنه وال وال وال والفتونه والاشياء اللي كانت موجوده عندهم زمان كل ده راح كل ده راح وقلوبهم ابتدت تنكسر ابتدوا يحسوا ان هم السبب في كل اللي حصل لابوهم وان هم اللي ادخلوا عليه الحزن وهم السبب ان ابوهم يتعمي الان تجددت الاحزان احنا اللي خلينا ابونا يتعمي واحنا اللي ضيعنا يوسف واحنا اللي ضيعنا بنيامين والنهارده جايين مش لاقيين لا ناكل ولا نشرب فالاحزان اتجمعت كلها وابتدوا يكلموه وقلبهم مكسور وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا تصدق علينا إما بأن تعطينا الكيل كاملا ولا تنقص أي شيء واخد بالك وإما أن ترد إلينا أخينا ويبقى جزاك الله خير يبقى أنت كده تصدقت علينا إن الله يجزي المتصدقين ربنا هيكرمك ويعطيك عطاء لا يخطر على قلب بشر معنى كده يجوز يا جماعة للإنسان إنه يشتكي ويقول الشكوى اللي جواه لإنسان زيه يجوز بس بشرط من غير ما يكون بيتسخط ومن غير ما يكون بيعترض على قدر الله وعلى قضاء الله يعني واحد دخل لدكتور بيقول له عامل ايه قال له تعبان هو اشتكى للدكتور لكن هل اشتكى ربنا ليه لا ده بيخبره عن حاله واحد بيسأله عامل ايه قال له جعان مش بي مش بيشكي ربنا او بيشتكي ربنا هو بيقول له الحاله بتاعتي ايه فان كان من غير تسخط ولا اعتراض على قدر الله فيجوز الدرس الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه والله يؤيد المظلوم وينصره ولو بعد حين ويمكن له شفت اللي حصل يوسف عليه السلام مين يصدق احنا بقالنا النهارده ادي الحلقه رقم 27 مين يصدق يا جماعه ان سيدنا يوسف اللي كان من 40 سنه مرمي في البئر مع الحيات والعقارب بالله عليك بمقاييس العقليه وبمقاييس حضرتك العقليه ممكن طفل عنده 12 سنه ترميه في غيابه الجب في بئر غويط جدا مع حيات وعقارب و- وافاعي ممكن ينجو بمقاييس ومقاييسك ده لا يمكن يعني حتى لو ما فيش حيات ولا عقارب ولا ولا اي حاجه هو كده كده موجود في مكان زي دوت هيموت هيموت من الجوع ومن العطش ومن الخوف كفايه الخوف وهو عارف انه حتى لو طلع فالذئاب مستنياه وقاعد جوه من غير قميص في عز البرد وهيموت ومش قادر ورغم ذلك ربنا ينجيه ويروح يبقى في قصر العزيز وبعد كده يبتلى ويخش السجن وما هوش عارف هيطلع بعد قد ايه ويقعد تسع سنين في السجن ويطلع بعدها مباشره عشان يبقى عزيز مصر مين يتخيل بالله عليك كان يخطر لو انت ما قراتش سوره يوسف كان يخطر على بالك ان سيدنا يوسف ممكن يحصل له اللي حصل ده لكن تاكد اخويا وحبيبي والله ثم والله ثم والله المظلوم سينتصر سينتصر يوما ما اصبر اصبر وسيأتيك الفرج من عند الله وعزتي وجلالي مصدق ربنا أنا مصدق ربنا ولازم كلنا نكون مصدق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا أإله مع الله لا إله غيره ولا رب سواء أخويا وحبيبي ده ربنا اللي بيقسم ده ربنا اللي بيقسم هو ربنا محتاج يقسم سبحانه وتعالى بيقول لك وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ولو بعد حين أيوة عشان لو ما انتصرتش النهاردة اطمن هتنتصر بكرة وربنا هينصرك على اللي ظلمك وأنا عارف إن ناس كتيرة جدا في زماننا ده بالذات ويمكن أنا اتكلمت في الموضوع ده في درس المظالم كان درس طويل اتكلمت عن المظالم وقد ايه ناس كتيرة اتظلمت في عهدنا ده وانا جلست مع ناس والله يا جماعة والله العظيم كاد ان قلب ده ينخلع من هول المظالم اللي حصلت لناس في زماننا ده قد ايه في ناس قلوبها قاسية وقد ايه في ناس اتظلمت وقد ايه في ناس ات- يعني اتقهرت من كتر الظلم وياما ناس اللي اصيب بشلل واللي اصيب بغلطة واللي مات من شدة الظلم ولكن ربنا بيقول آية تصبر كل مظلوم على وجه الأرض وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون هيعرفوا إيه اللي هيحصل لهم بكرة و- والمظلوم سينتصر سينتصر والله هتنتصر أخويا وحبيبي قر عينا أختي اللي اتظلمت وقلبها انكسر من كتر الظلم أختي اللي قسيوا عليكي وخدوك وحرموك من مراسك وحرموك من عيالك وحرموك من زوجك و- و- وحصل لك وحصل لك واتدبرت ضدك مؤامرات ربنا هينصرك ويخلي عندك يقين قولي لي بقى لي 10 سنين وما انتصرتش ده ربنا بيقول ول- لانصرنك ولو بعد حين بعد حين وما حددش وان شاء الله النصر سياتي في يوم من الايام يمكن بعد 20 سنه بعد 30 سنه يمكن بعد 100 سنه لكن النصر سياتي سياتي وربنا لما يقسم على شيء من غير ما يقسم فهو الصادق سبحانه وتعالى يبقى ربنا هيؤيد المظلوم ولو بعد حين الحاجة الثالثة والدرس الثالث هل يجوز للعبد أن يقول يا رب اللهم تصدق عليا لا ما يجوز ليه أمال يقول إيه يقول اللهم تفضل عليا يبقى إيه الفرق بين تصدق عليا وتفضل عليا تفضل عليا الله هو المتفضل إنما المتصدق لا مش ربنا ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى بي- بيوضح لنا أن المتصدق ده إنسان بيبتغي الأجر والثواب ان الله يجزي ايه يجزي المتصدقين فالمتصدق ده راجل بيبتغي الاجر والثواب فهل ربنا جل جلاله له المثل الاعلى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل ربنا يرجو الاجر والثواب من مين ده هو الله سبحانه وتعالى يبقى لما تقول ما تقولش يا رب تصدق علي وانما تقول يا رب تفضل علي دي كانت حاجه كده على هامش الموضوع طيب الحاجه الثانيه الدرس اللي بعد كده الفرج مع القرب والله ستفرج ان شاء الله سياتي الفرج اخويا وحبيبي اللي عضك الفقر يا اللي تعبت من شدة الفقر ومن أزمة المالية إن شاء الله هتفرج إن شاء الله هتفرج وربنا هيجبر كسرك إن ما كانش في الدنيا يبقى في الآخرة ما أنت كده كده عايش عايش وما تخافش هتقضيها بلقيمات يسيرة عشان تيجي يوم القيامة ما تتحاسبش ما فيش حاجة تتحاسب عليها تيجي يوم القيامة تلاقي إن الدنيا معدية ما شاء الله واحسب لك الفرق كده أخويا وحبيبي عشان بس تقر عينا تخيل واحد راجع من السفر الاتنين راجعين من بره من دولة أجنبية أو عربية واحد جاي وشايل معاه عشرين شنطة وثلاث زكايب وقفوا في المطار وعمالين يفتحوا في الشنط ويشوفوا ويجمركوا ويعملوا ويكتبوا وشيل شنط وفك وربط وما اتأخر في المطار قد ايه؟ عشر ساعات والتاني معهوش حاجة خالص يا دوب ماشي بشنطة زغنطوطة في ايده فيها جواز السفر ومبلغ بسيط وشوية أوراق مهمة جه عند الجمارك قال له معيش غير الشنطة ديت معكش أي حاجة معيش حاجة قال له عدي ده مشهد بسيط من مشاهد الآخرة يوم القيامة جيت أخويا الفقير اللي ما كنتش لاقي اللقمة تاكلها كان معاك إيه؟ لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة من بينها عن ماله من أين من أين اكتسبه وفيما أنفقه كانش فيه يا رب ده كان على قد بالظبط اللقمة وكنت باكلها ومن حلال وحاجة بسيطة خالص ما يسد الرمق عدي خش الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط يا سبحان الله أنا عارف قد إيه ناس كتيرة جدا من كتر الحرمان اللي شافوه متعذبين وتعبانين انا عارف قد ايه ان في ناس من كتر الظلم اللي وقع عليهم قلوبهم مكسوره انا عارف قد ايه في ناس بيبقوا ماشيين ويبص يا عيني على الفكه او على الاكل او على الشرب ويقول يا ما نفسي اجيب لاولادي لكن ما باليد حيله العين بصيره والايد قصيره ما تحزنش لان الدنيا اللي انت زعلان عشانها ديت حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بينام فيها على الحصير والحصير مأثر في جنبي والصحابة يقولوا له يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فراشا لينا فيقول ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها فالدنيا ما تسويش الدنيا ما تسويش أبدا عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت به شدة قط كل ده بإيه أخويا وحبيبي بغمسة في الجنة أمال لما تخش الجنة وتنعم في الجنة وتصحب النبي في الجنة وتنظر إلى وجه الرب العلي في الجنة والله اطمن حبيبي اطمن وقر عينا سيجعل الله بعد عسر يسرا أخويا وحبيبي لما إخوة يوسف دخلوا عليه وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر تعبنا خلاص وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قلب يوسف الرحيم اللي مليان حب للدنيا كلها مش لإخواته بس يا جماعة ده للدنيا كلها ده قاعد بيأكل الشرق الأوسط كله قلب يوسف لم يتحمل بقى خلاص يعني يعني إخواتي وصلوا لمرحلة الكسرة الكبيرة ديت معقولة أنا أصبر على الكسرة اللي شايفها دولت يعني في إخواتي مش ممكن مش قادر يتحمل سيدنا يوسف عليه السلام في اللحظة ديت يعني ابتدى خلاص لازم اكشف لهم الحقيقة بقى ما ينفعش ان انا افضل كده اداري عليهم لانهم خلاص انا شايف اخواتي بيتدمروا قدامي واكيد ابويا حالته اصعب منهم يوسف عليه السلام قرب منهم وقال لهم حاجة جميلة قوي ورجعهم للماضي اللي ورا بقى يعني رجعهم لأيام زمان أربعين سنة أربعين سنة بكاء أربعين سنة حزن أربعين سنة عذاب أربعين سنة قضاها في ما بين البير وما بين الحياة والعقارب وما بين السجن وما بين الابتلاء وفتنة امرأة العزيز أربعين سنة في عذاب شديد محروم من أبوه حبيبه محروم من بنيامين أخوه محروم من الأسرة ومن العيلة ومن اللمة و... قال ألا علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهل إذ أنتم جاهلون عايز يقول لهم ما رضيش يقول لهم إذ أنتم ظالمون شوف حتى رقة اللفظ حتى لما يجي يعاتب هو ده اللي قلته يوسف عليه السلام هو ده اللي قاله ما رضيش يجرح مشاعرهم ولا يقول لهم حاجة رغم ان هو هم تسببوا في انه 40 سنة ما يشوفش ابوه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون اكيد انتوا عملتوا العملة ديت بجهل منكم انتوا مش قاصدين شوف هو اللي بي- هو اللي بيعذرهم مش هم اللي بيعذرهم نفسهم هو اللي بيعذرهم بيقول لهم اذ انتم جاهلون اكيد انتم ما تقصدوش تعملوا فيا كده مع ان هم رموه في البير وكانوا عايزين يموتوه وبعد ده كله كمان حتى لما السياره طلعوه هو راحوا باعوه بثمن بخس باي فلوس ويلا خدوه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون كانت اكبر مفاجاه مفاجاه اذهلت عقولهم ما كانوش مصدقين قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف ما رضيش يقول لهم أنا عزيز مصر أو أنا الوزير يوسف قال لهم أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا رجع الفضل كله لله سبحانه وتعالى ما قالش بجدعنتي وباجتهادي وأنا إنسان عصامي وبدأتها من تحت الصفر لحد ما بقيت وزير المالية والاقتصاد قال أنا يوسف وهذا أخي وهذا أخي شوف قد إيه يعني هو ده أخويا لأنه ما أذانيش هو ده أخويا لأنه ما رمانيش في البير هو ده أخويا لأنه ما حرمنيش من أبويا هو ده أخويا لأنه ما فكرش في يوم من الأيام إنه يعمل فيه حاجة وحشة إنما أنتوا أذيتوني بس عايز يجيبها لهم بشكل برضه ما يجرحش مشاعرهم قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا المنة كلها والفضل لله لما ربنا يفرجها عليك أخويا وحبيبي اوعى تنسى فضل ربك لما ربنا يفرجها عليك يا أختي اوعى تنسى فضل ربنا اوعى لما ربنا يفرجها علينا نفتري اوعى لما ربنا يفرجها علينا ننسى العبادة ونترك ون- ونفتري ونمرح في الدنيا ونسرح ونترك كل عبادة لله سبحانه وتعالى قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين تخيل كده موقف إخوة يوسف في اللحظة دي كانوا عاملين إزاي أنا مش قادر أش... يعني أوصف لك أحاسيسهم مفاجأة أذهلت عقولهم مش مصدقين نفسهم بدأ شريط الذكريات يعد قدام عينيهم هو ده يوسف أخونا اللي رمناه في البير من أربعين سنة بقى عزيز مصر ومع كده لا عاتبنا ولا أذانا ولا سجنا ولا رمانا في البير احنا كمان ولا فكر حتى يسجننا ولا يعمل فينا أي حاجة ايه الكلام ده كله بدأوا يحسوا ان هم كأن كل واحد بيقول ياه واحنا للدرجة دي وحشين وهو للدرجة دي إنسان محسن للدرجة دي فراحوا على طول من غير ما يملكوا نفسهم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين احنا بنعترف لك بأن احنا احنا فعلا وحشين احنا عمرنا ما كنا كويسين انت فعلا إنسان فاضل تعرف لما تقعد تسيء لإنسان تسيء له تسيء له تسيء له وتعمل فيه اللي ما يتعملش وفي الآخر خالص يجي يقول لك وأنا مسامحك وفوق ان انا مسامحك كمان هكرمك وهعمل معاك اللي انت عايزه ش- عمرك شفت حد بالمنظر ده شفت قد ايه التسامح يا ناس سامحوا بعض يا ناس سامحوا بعض يعني ليل ونهار عمالين بتدبروا المكائد لبعض والقضايا والمشاكل سامحوا بعض عشان ربنا يكرمكم الا تحبون ان يغفر الله لكم والله اذكر ان اخ مره واحد ظلمه ظلم اعوذ بالله ظلم بين ظلمه ظلم عجيب خد منه فلوس قد كده وخرب بيته وتسبب في طلاق زوجته وحرمه من أولاده ودخله السجن خمس سنين في أكتر من كده ظلم وفي يوم من الأيام الشاب المظلوم دوت كان في الحرم بيعتمر وهو بيطوف حوالين الكعبة ربنا يجمعه في اللحظة ديت مع اللي ظلمه فشافه فافتكر الظلم اللي شافه ده كله سجن خمس سنين وضيع فلوسه حرمه من زوجته حرمه من أولاده فبدأ يبص له كده ويبكي وبعدين بقى يقول في نفسه اللي زي ده اسامحه ازاي انا ما اقدرش اسامحه وبعدين فجأة افتكر قال ولا اقول لك انا مسامحك يمكن اكون انا كمان محتاج ان ربنا فعلا يسامحني لعل وعسى يمكن لما سامحك ربنا يسامحني النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الصحابة للتصدق في يوم من الايام وجي واحد مسكين ما عندوش حاجة خالص واحد قبليه راح تصدق بعنقود عنب هو ما لقاش حتى في بيته عنقود عنب وقف وقال يا رب اللهم إنك تعلم أني لا أجد ما أتصدق به فأشهدك أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فقد تصدقت بعرضي وأنت أولى بالمسامحة يا سبحان الله فكرت مرة كده تقول يا رب أنا سمحت أي إنسان أذاني عشان ربنا يعفو عنك والله العظيم ستجد لذة وحلاوة في قلبك لا تخطر على قلب بشر لما تسامح الناس قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ينجح يوسف عليه السلام في الابتلاء بالنعمة زي ما نجح في الابتلاء بالشدة ويقول لا تثريب عليكم اليوم حتى مجرد العتاب واللوم والله ما هعاتبكم ولا لومكم وترك المعاتبة من المروءة قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يا سبحان الله التمكين ثمرة عظيمة جدا للصبر والتقوى المؤمن الصادق العفيف الإنسان ال- ال- اللي يعرف ربنا فعلا واللي بيتبع نبينا فعلا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا يعرف الانتقام أي طريق لقلبه مفيش مسلم يا جماعة يعرف ينتقم انتقم إزاي لو واحد أذاني الله يسامحه الله يسامحه قادر ربنا سبحانه وتعالى ياخد لي حق منه قادر ربنا يعوضني كل ده خير وأخد بيها حسنات يوم القيامة ويوم القيامة أول ما يكون من الحساب بين العبد في المظالم القصاص والمظالم والدماء بالذات على على على يعني يعني أخص شيء هو الدماء أول حاجة القصاص في الدماء فالإنسان لابد ان هو يسامح لابد أن أنت تملك قلب مسامح وتعفو وتغفر وأكيد ربنا هيكرمك وهينصرك وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم مثال عظيم جدا جدا في العفو ينضرب في الطائف ويحصل معاه كل الحاجات ديت و- و- و- وتنزف الدماء الشريفة من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملك الجبال يا رسول الله لو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين والأخشبان جبلان بين مكة والطائف فيقول لا إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويجي صلى الله عليه وآله وسلم يوم ما دبرت تسع مؤامرات لقتل النبي ويعفو النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويجي النبي يوم فتح مكة أهل مكة اللي طردوه وهو خارج وبيبكي ودموعه على وجنته ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت ويرجع يوم الفتح ويلاقي الناس كلها واقفة وراسها في الأرض مش عارفين إذا كان النبي هيعلق لهم المشانق ولا يعمل فيهم إيه وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء الله الله على عفو النبي صلى الله عليه وسلم لا ده أنا عايز أذكر لك موقف قريب جدا من موقف يوسف عليه السلام كان, يو كان أبو سفيان وكان أذاه شديد جدا جدا بالنبي ويجي يوم فتح مكة يروح يسأل واحد من الصحابة يقول له يعني أريد أن أسلم فماذا أصنع فيقول له ادخل على محمد ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل لهم تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال له هينفع قال له هينفع فدخل على النبي وقال يا رسول الله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وإذا بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين تعرف تغفر وتسامح بالمنظر ده تعرف تسامح اللي ظلمك تعرف تسامح كل من أساء إليك تعرف تعفو وتنظف قلبك من ناحية كل إنسان ده واحد من الصحابة حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله إن هو من أهل الجنة لأنه فقط يعني ما عملش أي حاجة سوى إن صدره صدي- سليم ويمكن قلتها لكم من درسين ثلاثة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة يدخل رجل مرة واثنين وثلاثة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نفس الكلمة هو نفس الرجل اللي يخش عبد الله بن عمرو قال له يعني انا حلفت ان ما اخشش على بيت ابويا ثلاث ايام عشان متخانق معاه ممكن تضيفني قال له ضيفك راح البيت عنده قعد عنده ثلاث ايام عبد الله بن عمرو ما شاء الله عباده ايه وقيام ايه وصيام ايه التاني ما بيعملش حاجه غير انه بيصلي الصلاه الخمس غير انه كان اذا تعار من الليل لو كان بيقلق بالليل كان يذكر الله عز وجل حتى قال ابن عمرو كدت ان احتقر عبادته ايه ده بيعمل ايه ده ولا حاجه قال فلما هممت بالانصراف قلت له أنا ما لاحيت أبي أنا ما قلتش لا هدخل عليه ولا غيره ولا كان في مشكلة بس أنا سمعت النبي بيقول كذا فحبيت أشوف أنت بتعمل إيه عشان أقلدك قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين قال تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك جميل أوي أوي إن أنت تصفي قلبك من الحسد والأحقاد خصوصا في الأيام الجميلة بتاعتنا دي جميل أوي أوي ان انت بعد ما تسمع الحلقة دي ترفع سماعة التليفون وتصالح اي انسان بينك وبين خصومة والله العظيم اخويا وحبيبي بمجرد ما تصالحه او تسامحه وتقفل سماعة التليفون هتحس ان الايمان بيغمر قلبك وهتحس بسعادة ونشوة والله لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى هتحس بسعادة وانت رافع قضية ظلم على واحد او بتنتقم منه او بتاخد حقك او غير ذلك لما تتنازل وتعفو عنه هتحس قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى هيقذف, هيقذف في قلبك من الإيمان ومن حلاوة الإيمان ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى جرب أخويا وحبيبي وسامح وعفو وشوف قد إيه سيدنا يوسف عليه السلام بعد أربعين سنة آلام وأحزان بعد أربعين سنة غربة بعد أربعين سنة بكاء من أبوه بعد أربعين سنة اتعمى فيها أبوه بيقول لهم لا تثريب عليكم اليوم والله مش هقول لكم حتى مش هعذبكم ولا عاقبكم ده أنا حتى مش هعاتبكم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين يا ريت نقول الجملة ديت لكل اللي ظلمونا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين والله وأشهد الله أني سامحت كل من ظلمني في حياتي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هنشوف ايه اللي هيحصل بقى بعد كده مع سيدنا يعقوب وايه الفرحه اللي هتحصل له وايه المفاجاه اللي جايه نعرفها بكره ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته